أنا عندي أسئلة كتيرة جدا النهاردة عندي خطاب أحب أقرأه فأنا قررت آه، آه، ابتدي بالخطاب قبل ما ابتدي بالخطاب في سؤال سريع علشان آه، في حد آه، طلب انه آه، ال- ال- الكلمه بالطلب ان انجلش او النوت ان انجلش اذا كان ممكن تدينا هنس عن بعض الكلمات النايس او الايجابيه ده اللي انا ترجمت ليها اللي ممكن تساعدنا في تعاملنا مع الاطفال وبعض الكلمات اللي المفروض نتفاداها آه، آه، فانا هحاول ادي ده المره الجايه عشان ما جاليش فرصه المره دي إن احضر بعض الجمل و والشخص دوت قايل اللي احنا we would love to have more lectures يعني عايزين محاضرات تاني as much as you can قد ما تقدر ف thank you للنوت ديت آه، صاحب او صاحبة الخطاب طلبت مني اني آه، اقراه او رجاء الرد على هذه الرسالة فانا قررت ان انا اقرا الخطاب دوت عنوان الخطاب إنسانة ضائعة هي وأولادها أنا إنسانة بسيطة جدا عادية عادية التربية تربية دينية كان والدي صعب جدا دائما آه، آه، يهين والدتي ويضربها وكنت البنت الصغرى التي دائما تحمي والدتها من الضرب والإهانة آه، وكنت أحلم بإنسان أعيش معه في بساطة مش مهم أي شيء في الدنيا حتى لو لبسني خيش بس أعيش في سعادة ولا أهان وفعلا جوازي جه بسرعة كنت في العشرين من عمري وهو كان 32 سنة بس قالوا إنه حنين قلت هعيش سعيدة وحسيت انه بخيل جدا ولكن لا يه- يه- لا يهمني لا يهمني سوى انه حنين واتجوزنا فوجئت بالضرب والاهانه والغيره كل ما حد يقول له انك اتجوزت واحده جميله وها- وهادئه كنت اهان واتضرب باستمرار بحجه انه ده بيبص لي وده بيبص لي وسافرنا بلد عربية مش هنقول اسمها ثلاث سنوات وكان يستمر في حبسي في البيت وتغيير الكوالين ووضع مسمار في الباب من بره ويقول ان الباب اتفتح ومين جالك وكان الشك والغيرة محطمة حياتي ونزلنا من البلد العربية معانا معانا ولد وبنت وفضلنا عند والدته ثلاث سنوات بحجة انه ما يقدرش آه، يسيب والدته وما كانش في حل اني اتركه ثمان شهور لغاية لما اخواتي وقفوا له ورجعت الى شقتي وكانت والدته آه، مشطبة على كل فلوسه ورجع يشتغل موظف بمرتب بسيط واكتشف واكتشفت في يوم من الايام انه مزور شهادة بكالوريوس وهو كان معاه دبلوم كان مريض نفسيا وعنده مرض العظمة ومحطم حياتي وحياة أولادي فضلت مستحملة 19 سنة علشان أولادي إنسانة سلبية مش عايزة أي حاجة في الدنيا سوى أولادي ومستقبلهم ضيع مستقبلي في شغل بتاعي شغل كان بشتغل فيه ولا أنا أشتغل بمرتب بسيط بياخدوا مني وإذا داريت جزء من مرتبي علشان أصرف على أولادي أبقى رشاشة وكذابة بنتي الصغرى في مرحلة الشباب 15 سنة حاول يضيع مستقبلها ويقعدها من مدرستها وهي في المرحلة الثانية آه، ثانية ثانوي وابني الضائع كان حط خطوط تحت الضائع كان زي الملاك عمره الآن 17 سنة ضائع من كثرة ضرب والده له وطرده من البيت وكنت أدور عليه وأرجعه ودايما يضربه ويطرده ويشتمه بشتائم مخلة بالأدب ويفرج علينا الناس وأنا دايما في صمت وضغط وضغطي واطي وأخيرا طردني من البيت أنا آه، أنا وابني ثم رجع لوالده ورجع ورجع طرد الولد والبنت الساعة ثلاثة صباحا أخذ كل ملابسهم وطردهم بملابس البيت وبتتساءل هل ده إنسان عاقل إنه يطرد أولاد في سن الضياع في هذا الوقت إنه مجنون أنا بشوفه شيطان صوته رهيب يدمر والآن أنا وبنتي عند والدتي أخويا يتحمل مصاريفها وأنا حساسة جدا مش عايزة أثقل حملنا أكثر من هذا آه ضعفت شغلي وقت اضافي لكي اصرف على اولادي الولد كان يتبول غير ارادي حتى مرحلة الاعدادية وكان زوجي يحرق ملابسي ويرسلها لي ويرسلها لي لكي يحرق قلبي وانا لا يهمني اي شيء عندي احساس رهيب اني كنت في سجن من الحديد عالي جدا وكمان مخنوقة من رقبتي بحبل قوي جدا وفجأة فكيت الحبل وفتحت باب السجن وخرجت وكل ما يجي لي احساس اني في يوم من الايام ممكن ارجع السجن تاني اموت من الخوف لا اريد العودة أه بس صعبان عليا ابني انه في ثلاثة في ثالثة مدرسة فنية كان في ثالثة وضيع مستقبله ولا يريد ان يصرف عليه دخلته السنة دي المدرسة تاني عملت له اعادة قيد وامنية حياتي انه يكمل هذه السنة حتى يتخلص من تحكمات والده وحرمانه من كل شيء آه هو عايز يدمر آه انه يريد ان يدمر حياة ابني علشان يثبت ابني عايز يدمر انا اسف ابني عايز يدمر حياته علشان يثبت لوالده انه خلف ولد فاشل ودايما زي المجنون يحرق ملابسي ويرسلها لي بيت مخروب أولاد ضائعة أم حزينة لا أريد الرجوع الأم الإمضاء الأم الضائعة آه مش عارف أعلق على إيه ولا إيه ولا إيه لكن آه السؤال اللي طرح نفسه عليا وانا بقرا الخطاب دوت انه ما نوع هذا المجتمع الذي يخرج هذه الشخصيه شخصيه هذا الزوج ما نوع هذا المجتمع ده السؤال الفلسفي اللي طرح نفسه عليا اكيد هناك مجتمع يخرج هذه الشخصية ما نوع هذا المجتمع ما نوع هذا المجتمع الذي يشاهد بصمت هذه الجريمة ولا يتحرك لها ولا يكون عنده عقاب لهذه الجريمة فرايد أهم سؤال عندي وأنا بقرا الخطاب دوت المشكلة مش مشكلة زوج والزوجة المشكلة مشكلة مجتمع هناك مجتمع يخرج هذه الشخصية وبالطبع هناك مجتمع عندما يرى هذه الجريمة لا يتحرك لها لو كان هناك مجتمع صحي لما تمادى هذا الإنسان في إجرامه ولما تفشت أمراض هذا الإنسان في ضحاياه وزي ما اتكلمنا انه الانسان عندما يكون في زواج فاشل وبتخيل ان هذا الزوج كان في زواج فاشل ومع اب يقهره وربما في مشاكل في والدته فانه بيورث زواج فاشل ويورث زواج فاشل بيورث شخصيه مريضه ويورث شخصيه مريضه ولو كان عندنا مجتمع صحي لما تمادى هذا الانسان في اجرامه لو كان عندنا مجتمع سوي لكان هناك رد رادع على هذا الانسان لكن وجود هذا الانسان دون ردع ودون قنوات للعلاج اثباتا قاطعا ان مجتمعنا مجتمع تملاه الامراض وفي رأيي مجتمع به الكثير من التعاسة في رأيي وأنا حواري عن المجتمع ما زلت أقول أن المرأة في مجتمعنا المصري شريكة في هذه الجريمة التي وصل إليها هذا المجتمع هذا المرض لماذا؟ في رأيي لأن المرأة أعطت الرجل الفرصة لإهانتها والإساءة إليها إنها شريكة في الجريمة في رأيي لماذا؟ سبب بسيط جدا أضعه أمام حضراتكم أن الشيء الذي تسعى إليه الفتاة وأهم شيء في حياتها والذي تصبو إليها نفسها وكل حوسها وكل نفسها وكل ما فيها وكل ما في فكرها وكل ما في كيانها كل شيء يبحث عن شيء واحد في هذه الحياة وهو الزواج وكأن الزواج سوف يحقق كل الأحلام وسوف يحقق الذات والكيان والوجود والله وكل شيء كل ما يهم الفتاة المصرية هو أن ترتمي في أحضان الزواج ليس المهم هو بناء شخصيتها أو مهنتها أو وجودها في المجتمع ليس المهم هي أن تخدم المجتمع المهم هو الزواج ولأنه ظل راجل ولا ظل حيط فسوف يستمر الرجل في إساءته المجتمع قد أقنع المرأة المصرية أو الفتاة المصرية بكذبة سافرة في الخداع وهي أن الحياة هي الزواج لذلك هي شريكة في هذه الجريمة في هذا المجتمع المريض هي جزء منه وهي تساهم في مرضه كل مرة تصمم أن عدلها هو أهم شيء في الحياة عندما تصمم الفتاة أن دورها في هذه الحياة هو الزواج نجدها أنها بعد الزواج توقفت عن الحياة توقفت عن أن تكون إنسانة إنسان له كيانه ويساهم في المجتمع أنها أصبحت تابع وفي رأيي أصبحت عالة على المجتمع لا تنتج هي تعتقد أنها تنتج في أولادها لكن من ليس له كيان لا يستطيع أن ينتج في أولاده إذا ما كانش عندي كيان ده لازم ندركه كيف أنتج في أولادي وأنا ليس لي كيان مش ممكن فلن استطيع ان انتج في اولادي ان ما كنتش امرأة فاضلة قوية محررة للحياة اعتقد انه الزوجة تضحك على نفسها عندما تقول انا انتج في اولادي هي تنجب هي تربي لكن تخرج اطفال مرضى للحياة لانه فقد الشيء لا يعطيه هي تستهلك ولا تنتج وهي بذلك خسرت اهم شيء في رايي وهو اكتساب احترام اولادها عندما يروها انسانه لها كيان في هذه الحياه ولها اهداف عندما يروا اولادها ان كل ما لها في هذه الحياه هو الزواج هنا اصابتهم بالعطب عندما يدركوا أن كل ما في حياته هو الزواج هنا العطب بعينه لأن الحياة ليست زواج الحياة أكثر من هذا بكثير تعليقي الشخصي ما عنديش تعليق شخصي على ال... هذا الخطاب هو أكبر من إحنا نعلق عليه في كلمتين أو ثلاثة لكن لكن في احتياج عند كاتبة هذا الخطاب و... آه وممكن احنا نتعامل مع هذا الاحتياج ارجو انها تتصل بالنمرة الموجودة آه لكن مفيش كلام نقدر نقدر نقوله أكتر ألاحظ أن أخطائي ومخاوفي تنتقل إلى ابنتي رغم أني أخفيها تماما وقد حاولت أن أتخلص من مخاوفي ولم أستطع ماذا أفعل لكي لا تنتقل هذه المخاوف والصفات السلبية إلى ابنتي هذا هو السؤال الإجابة إنها سوف تنتقل مش مية في المية لكن احتمال أكبر إنها سوف تنتقل فاقتراحي إنه إنه هذه الشخصية ترى شخص يساعدها ترى مشير آه، ده نمرة واحد والرأي الثاني إنها تأتي بكتاب يعالج نوع الخوف الذي تعاني منه هناك أنواع للخوف فاقتراحي أن تأتي بكتاب يعالج نوع الخوف الطفل المشكلة الذي تحدثت عنه هو طفلي فهو كثيرا ما يحدث مشاكل ويبكي بعدها لنصفح عنه وهو كثيرا ما يقول "أحد- احضني وقت الشجار احضنيني وقت الشجار وأنا أضعف كثيرا أمام دموعه هل هذا الحضن تعبير عن خضوعي له وما التصرف السليم حيال هذا الطفل نمرة واحد آه، طفل بيطلب الحضن لأن ل- عشان عايز يتأكد من حب الأم له ده نمرة واحد فهو في الطلب بتاعه الطلب بتاعه شرعي أوكي طلبه شرعي ده نمرة واحد هو بداخله صراع الصراع هو واحد يريد تأكيد ذاته عن طريقة الاحتجاج اثنين هو يحتاج إلى الانتماء إلى الأم فهو من ناحية عايز يؤكد ذاته أنه كيان مستقل ومن ناحية تانية هو محتاج محتاج لا محتاج لحبها والانتماء إليها ففي داخله هذا الصراع وهو بيلعب مع الصراع ده أو يلعب آه، في في في ملعب هذا الصراع. آه، بالنسبة للواضح ان السؤال ده سؤال عن التأديب آه وانا هتكلم عن التأديب آه لانه آه آه لازم نعرف ايه طريقة ال آه، ازاي تأدبه وبعد التأديب تع- تعمل ايه آه، هنا في كلمة مكتوبة في الأول الطفل المشكلة اللي تحدثت عنه هو طفلي السؤال اللي أنا الحاجة اللي أنا مش عارفها ليه هو أصبح طفل مشكلة احنا اتفقنا إنه مفيش طفل يصبح مشكلة بدون أسباب ففي أسباب أدت إن هو يبقى طفل مشكلة طبعا لابد الوصول لهذه الأسباب احنا مش عارفين إيه الأسباب بماذا تفسر اختلاف الشخصيات رغم التنشئة الواحدة؟ أعني بسؤالي أنه مثلا لو كان أخوين أو أختين نشأوا في نفس المنزل ولكن أحدهما تأثر وحدثت له اهتزازات نفسية شديدة عكس الأخ الآخر رغم أنهم نفس التنشئة. الإجابة هنا هو الكلمة ديت بندرسها مع بعض في كورس الأخت. احنا بنسميها شيء يسمى القاعدة الداخلية للطفل يعني ايه قاعدة داخلية للطفل يعني لا هو الإجابة على السؤال ده في طفلين اتنين يتربوا لأهل الأهل غير سويين طفل يطلع به اهتزازات وطفل يطلع به اهتزازات بنسبة 80% وطفل يطلع به اهتزازات بنسبة 40% ايه الفرق إيه اللي عمل الفرق في النسبة هو ده اللي بنسميه في علم المشورة القاعدة الداخلية انه في طفل مولود ب آه، آه، ع- عرضة او بقابلية في طفل مولود بقابلية للاهتزاز أكثر من طفل آخر الاثنين بيتعرضوا لنفس الظروف واحد يهتز 80% واحد يهتز 40% وقد مررت بمشاكل هائلة منذ طفولتي حتى سن الجامعة ولقد أثر في بطريقة سلبية في حياتي وأنا الآن متزوجة ولدي أطفال وأشعر أن أن أن تصرفي كثير إني أتصرف كثيرا بطريقة قد تؤدي بهم إلى فقدان الثقة بالنفس ولا أدري ماذا أفعل ومن أين أبدأ جوايا أمور كثيرة ولا أعرف كيف أعالجها بعدين آه، كاتبة حضرتك دايما بيزي وأنا مش عارف أكل- أكلمك وهذا الأمر لا أريد مناقشته علنيا آه، وال- فأنا أنا عارف إني- إنه ال- حتى الاسم والتليفون فأنا رجاي إنه آه، إذا كان ممكن تت- تتصل بالنمرة ديت اللي موجودة آه، هنا وهذه تكون البداية ابنتي مرتبطة بي ارتباط شديد ولا تقبل أن تتعامل مع أحد غير الأم والأب ونسبة بسيطة مع الجد والجدة ولا توجد أي نسبة مع الآخرين وأنا حطيت خطوط تحت كلمة أي نسبة مع الآخرين على العلم واحد الأب والأم اجتماعيين الأم دائمة الخروج أرجو أن ترشدني على الحل وهل الحضانة حل أمثل عمر الابنة سنتين ونصف آه، هنرى تاني رأس السؤال ابنتي مرتبطة بي ارتباط شديد ولا تقبل أن تتعامل مع أحد آم، أعتقد إذا كانت ال- هي لا تقبل أن تتعامل مع أحد فغالبا لابد أن نضع الكرة في ملعب الوالدين ونقول أنه تهيئة الطفل لكي ما يخرج ليخوض معركة الحياة وهي ده اللي بتعبر عنه إن هي مش عايز تتعامل مع حد وده جزء من معركة الحياة دي الأسئلة الثلاثة بتوع أدلر المجتمع العمل الحب تهيئة الطفل تعتمد على الوالدين فإذا لم يهيأ الطفل إذا في مشكلة في الوالدين في طريقة التربية ف آه، وأدلر بيسمي المشكلة دي إن أنا اللي هي اللي بيشير إليها السؤال مش عايز يتعامل مع الآخرين إنه مفيش social interest مفيش اهتمام اجتماعي بالحياة ودي مشكلة خطيرة جدا آه، ده دور الوالدين دور رئيسي آه، تعلقها الزائد ورفضها الخروج للاخرين يعبر عن مشكله ده اللي انا عايز اقوله الطفل بطبيعي بطبيعته اجتماعي يريد ان يخرج رفض الخروج يعبر عن مشكله الاحتمال الاكبر والاكثر منطقيه هو ان هذه الطفله لا تثق في كيانها ده الاحتمال الاكبر وانا بقول ده وانا خايف شويه لانه ممكن يبقى في over simplification هنا لكن كون ان انا مش عايز اخرج اتعامل مع ناس تانيين فاذا انا لا اثق في كياني آه، هناك اسباب عديده لهذا الوضع طبعا احنا كل اللي عمالين نتكلم فيه هو ثقه في الكيان آه، ففي اسباب عديده لهذا الوضع ممكن الاسباب تتعدد النتيجه واحده عدم الثقه في الكيان مؤكده هو وجود اسباب لكنني طبعا من الثلاث كلمات دي لا اعرف لا اعرف لا استطيع معرفه الاسباب دي لاني ما اعرفش وضع البيت ما اعرفش بم- بمعنى انا عايز اقول يعني ايه احنا ما نعرفش وضع البيت اديكم مثل بسيط جدا لاهتز... لانه ممكن طفله زي كده لا تثق في كيانها ز- سبب يمكن عمرنا ما فكرنا فيه ممكن نتعجب لهذا السبب ممكن احساس الطفله انها ضع- ان كيانها ضعيف امام ابوها وامها الواثقين جدا في انفسهم والتي يعاملونها بمعامله هائله في الثقه في النفس اذا استعملوا الثقه دي كسلاح ضدها فهي هتفقد ثقتها في نفسها وانا بحط خطوط تحت اذا استعملوا ثقتهم في نفسها في نفسهم كسلاح ضدها فهتفقد نفس آه، ثقتها في نفسها هنوديها الحضانه الحضانه ليست الحل أ- okay الطفل يحتاج الى الانتماء ويحتاج الى الاحترام ويحتاج الى عدم الاهانه ويحتاج انه يكون ليه مسؤوليه في البيت ويحتاج الى حاجات كتير فلابد اني اوفر الحاجات دي فالحضانه مش الحل الحضانه مش هتديله الحاجات دي هو الحاجات دي لازم ياخدها من الوالدين بالعكس الحضانة ممكن تبقى ال shock صدمة ويبقى في مشكلة أكبر ابني دوس انا بيلبس بامبر تواليت وبيدخل الحمام وانا على وبجاوب على الاسئله بتاعت الاسبوع اللي قبل اللي فات على فكره. ولا اريد ان اتجه الى العقاب فما هي الطريقه الصحيحه لتعليمه انه يعمل في الحمام؟ عايز اقول العقاب هنا جريمه شنعاء لا تغتفر لن يغفرها التاريخ. okay لما يجوا كده حللوا تاريخ حياتك او حياتي مش هيغفروا الجريمه الشنعاء دي ان انا ضربت ابني آه علشان مش بيروح الحمام دي جريمة شنعاء please ده مش مفروض يحصل لابد ان نتوقف آآ آآ ايه الحل اكمل في التمرين بتاعي في تمرين بدون اي عنف بدون اي انفعال بدون اي رد فعل زي اتحرك كده زي الروبوت الجهاز الانسان الالي اول ما يجي وقت التواليت اخده بكل هدوء اتفضل حبيبي اقعد اللي حصل بعد كده مش مهم افضل اكمل معاه آه لانه في آه حاجة مهمة جدا لازم ندركها انه في علاقة ما بين دخول الحمام القدرة ان انا ادرك ان انا عايز اروح الحمام وما بين نضج فكري فيمكن هو لسه ما نضجش فكريا الاطفال بينضجوا فكريا على مش كلهم زي بعض في واحد بينضج فكريا وهو سنتين في محتاج سنتين ونص في ثلاثة ففي علاقه بين النضج الفكري بنسميها ال mental maturity بتاعت الطفل وما بين قدرته انه يتعرف انه دلوقتي جه وقت دخول الحمام فهو يمكن ما وصلش للمرحله دي دلوقتي فهو عايز وقت اطول فمحتاج ابقى صبور معاه لو عملته بعنف ممكن اعمل عمليه تاخير لدخول الحمام لان احط الخوف جوه فكل ما هيجي يفكر يروح الحمام هيخاف فمش هيروح وهيعمل في البامبرز فانا هحقق العكس اللي انا عايز اعمله الحل ايه الهدوء التام والصبر لغايه ما ده يحصل اؤكد للكاتب السؤال دوت انه انه طفل عايز يعمل في حمام لانه عايز يبقى زي الناس الكبار هو عايز يبقى كبير دي رغبته فده هدف عنده فهو هو بيسعى اليه كمان لانه عايز يفتخر بنفسه عايز يحس انه he wants to feel good هو عارف ان هو not good طول ما هو بيعمل في بامبرز لانه مش زي الناس الكبار ما هي خطورة نوم طفلين خمس سنوات ثلاث سنوات في غرفة الوالدين وما خطورة نوم الطفل الأكبر دون الأصغر وما هي الطريقة المثلى لتحقيق ذلك دون أن يشعر الأبناء بمشاعر سلبية تؤثر على نفسيتهم دول سؤالين جم بالنوع دوت ده السؤال الأول السؤال الثاني لي طفل في الثالثة من عمره حتى الآن ما زال ينام معي وذلك لأني أكون مرهقة جدا طول اليوم وأخشى ألا أسمعه حين يستيقظ هل هذا يؤثر تأثير سلبي على شخصية الطفل وهل يمكن بدء محاولة الاستقلال تدريجيا مثل أن أنام معه في نفس الغرفة ثم ينام بمفرده في الغرفة وبعدين في سؤال تاني خلينا نجاوب على السؤال دوت كون انه طالما في غرفة تانية المفروض الطفل او اثنين او ثلاثة ايا كان عددهم لازم يناموا في غرفة مختلفة عن الاهل طبعا لو انا حالتي الاجتماعية بسيطة وعندي غرفة نوم واحدة فقط او اوضة واحدة اللي بنتحرك فيها كلنا طبعا ما عندناش حل لكن لو عندنا غرفتين في البيت او حتى غرفة وصالة لازم مش مفروض الاولاد في اي مرحلة سنية بعد اسبوع واحد من الحياة يعني بعد هم عمرهم اسبوع لازم لازم يناموا في أوضة منفصلة آه لأنه ده طبعا ليه عواقب سيئة جدا آه يؤدي إلى ارتباط شديد غير صحي بالأم أو الأب الوالدين لابد للطفل ان يدرك انه له كي... انه له له كيان مستقل عن الوالدين وكونه ينام في اوضه لوحده دوت خطوة في الطريق ده أن يدرك أنه ليه كيان مستقل سؤالي للزوجين هنا ماذا عن العلاقة الجنسية أنتوا بتعملوا إيه في العلاقة الجنسية بتحصل إمتى أوكي آه آه إذا حصلت العلاقة الجنسية وهم موجودين في الأوضة فدي يعني كلمة كارثة متكف ما تقضنيش عايز أقول إن هذا هو الجحيم بعينه بالنسبة لهؤلاء الأطفال please هذا هو الجحيم بعينه إني أزاول العلاقة الجنسية وهم موجودين في الأوضة وأنا فاكر إن هم نايمين ده هم مش نايمين okay اه اهتزاز الحادث انه ازاول العلاقه الجنسيه والاولاد موجودين ولو حد فيهم شاف حاجه او سمع حاجه الاهتزاز صوره الابوين امام هذا الطفل انت لا تدرك ابعادها او مداها لا تدرك ابعادها او مداها لا تدرك okay ومهما شرحنا مش هتقدر تشوف ابعادها او مداها ف please آه مش بس كده اهتزاز صورة الأبوين خلق مشاعر مبتذلة وغير صحية عن الجنس نفسه قد أخلق في مشاعر شذوذ قد أخلق في كراهية للجنس قد أخلق, أخلق في اشمئزاز please احنا مش داريين احنا بنعمل ايه لما نزاول علاقة جنسية في مسمع او مرمى من اولادنا فأي اي سن please الطريقة الأمثل ما هي الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك؟ الطريقة الأمثل هي شرح أهمية استقلاليتهم وإن هم ليهم كيانهم المستقل يعني أنت مش أنا وأنا مش أنت وأنت في مكان في الحياة وأنا في مكان في الحياة نتقابل معا خلال اليوم نقضي وقتا معا يس لكن في وقت بنبقى مع بعض وفي وقت ما نبقاش مع بعض بس هي دي الحياة الحياة فيها اجتماع وفيها انفصال ده اللي أفهمه ليه آه وإنه ده مهم في نضجهم واعتمادهم على نفسهم السؤال الثاني هنا ابني يحاول اللجوء إلى البكاء للتأثير علي في, آه في أي شيء مثلا في شراء اللعب مما اضطرني في بعض الأحيان للاستجابة له منعا للحرج أو علشان اشتري دماغي من الصداع هل هذا صحيح وهل سنه يسمح ان افهمه ان ليس كل ما نراه يجب ان نشتريه عايز اقول كلمة اني اشتري دماغي من الصداع لا ينبغي ان اشتري دماغي من الصداع اوكي لازم اتعامل مع الصداع وواجهه ده نوع من الاستسلام والاستسهال ف مش عايزين نستسهل ولا نستسلم ولا نشتري دماغنا آه المبدأ هنا القانون انه طالما هو مطالبه زيادة عن اللزوم لا ينبغي على الاطلاق ده المبدأ لا ينبغي على الاطلاق الرضوخ لمطالبه والوقوع تحت تهديد البكاء لا ينبغي الا انه واضح النتيجة انه سيشب على هذا ويصبح اتجاها في حياته انه لما انه لما يعوز حاجة لازم تجيله والطريقة ان اللي تجيله بيها انه يزن فهيطلع يزن على صاحبته وهيطلع يزن على امه وهيطلع يزن على اخوه وهيطلع يزن على مراته وهيزن على عياله وهيبقى زنان اوكي فانا آه لو خلينا يعمل كده فاحنا هنعوده على كده آه لابد ان ادرك ان البكاء يدرك أن البكاء لن يعطي, يعطي له ما يشاء فسوف يتوقف سريعا أول ما آه يعيط زي ما عيط أعيط نص ساعة عيط ساعة عيط اليوم كله عيط الأسبوع كله مش هياخد الحاجة اللي, أنا اللي هو عايزها مرة مرتين بالكثير جدا هيدور على تكنيك تاني هو ممكن يدور على تكنيك تاني بس هيوقف التكنيك ده okay لابد لي من آه من بناء اتجاهات بناءة في شخصيته إعطاء ما يريد يهدم هذه الاتجاهات وسوف يتوقع أن تعطي له الحياة ما يطلب يقول جيمس دوبسون في كتاب ربي ولدك أن التحدي السافر للسلطة الأبوية يجب أن يقابل بموقف حازم من الوالدين لأنهم إذا لم يقوموا بذلك سوف يفقد الطفل آه، احترامه لهم آه، هل في ذلك تضاد مع ما قلت المرة السابقة آه، ما هو الموقف الصائب في مواجهة التحدي السافر للسلطة الأبوية ولماذا يتحدى الطفل السلطة الأبوية في أو, أو المراحل آه، آه، في ألف وبه وجيم في السؤال دوت آه، عايز أقول إنه مفيش تعارض بين ال- اللي أنا قلته المرة اللي فاتت إنه بيقولوا الدوبسن هنا الحزم واجب في وجود شرط ما هو الشرط؟ هو توفر الشروط الصحية في العلاقة الأبوية بمعنى أني لو سلكت صحيا معه لو عندي ال 17 حاجة اللي أنا حطيتهم المرة اللي فاتت الأول مرة أقدر أحزم زي ما أنا عايز زي ما أنا عايز والرسالة التي سوف تصل له هي الرسالة الصحيحة عن بالح- عن الحزم هي الحب وفي نفس الوقت الاحترام فلو اديت له رسائل مختلفة هو ده المشكلة فطبعا آه لازم نكون حازمين مع أولادنا لكن في وجود شرط وهو شرط توفر الشروط الباقية ما هو الموقف الصائب في مواجهة التحدي السافر للسلطة آه، الأبوية هو موقف التأديب ودوت أنا هاجي أتكلم عنه قدام ولماذا يتحدى الطفل السلطة الأبوية في أول المراحل إذا كان هذا التحدي صحي بمعنى أن الأهل بيسلكوا صحيا هو بيسلك صحيا فهو بيعمل عملية اختبار أو testing للحدود بتاعته ال limits كل طفل عايز يعرف ال limits بتاعته سواء آه، آه، آه، إذا كان بي- بيتربى آه، سويا أو غير سويا لازم هو عايز يعمل يعرف إيه الحدود بتاعه يمشي لغاية قد إيه إيه اللي م- مسموح ليه فهو لازم هيعمل التيستنج عشان كده هو بيتحدى السلطة ويشوف إيه الحدود بتاعته فده حاجة صحية لما يتحدى السلطة ده حاجة مش غلط حاجة طبيعية أنا عايز أقول في النمو غالبا ما يحاول الطفل استكشاف حدوده وبالتالي تجاوز آه، حدود الأهل فما هو الموقف المحب الحازم آه، إيه هو الموقف ببساطة شديدة أنا أعلن القواعد بعلن إيه هي القواعد إيه اللي متبع في بيتنا إيه اللي مسموح بيه في بيتنا بس ببساطة شديدة to declare the rules بقول الدستور ببساطة شديدة بتاع البيت وهو هيمشي آه، تبع الدستور ده السؤال الثاني سؤال جميل جدا هل من الطبيعة البشرية أن يفضل أحد الأبوين أحد الأطفال على آخر نعم من الطبيعة البشرية أن يفضل أحد الأبوين أحد الأطفال على الآخر بسبب تشابه ده تكملة السؤال بسبب تشابه الشكل الشخصي أو أشياء أخرى يس طبيعي أنا كأب أو أم هميل شوية إلى الطفل اللي شايف فيه حاجات بتحقق أحلامي أو تحقق شخصيتي أو حاجات بت بتستملني اه ممكن اميل لل... لل... للشخص دوت آه، وممكن ميلي للش... للشخص شخصية طفلي ما, ت... ما تبقاش لأسباب مريضة لكنه ميل طبيعي السؤال بيقول هل من الطبيعة البشرية نعم من الطبيعة البشرية فال... فالميل بتاعي فالميل دوت مش شرط يكون لأسباب مريضة آه، لكن إيه الحل الحل انه هذا ال- الاب او الام لابد انهم يعملوا قصارى جهدهم ان يكونوا متع... م... م... آه، عادلين لازم اعمل مجهود مضاعف ومضاعف ان انا آه، اكون عادل واخد بالي ابقى واعي آه، في تصرفاتي مع الشخص اللي يستملني اقل آه، لابد انه آه، اتاكد من عداله سلوكي وعواطفي نحو الاطراف جميعا لابد ان نتذكر المبدا الكتابي هنا ان الاعضاء الضعيفه تاخذ كرامه افضل فأنا أحاول إني أسلك بعدالة حتى اللي أنا شايفه ضعيف أديله اهتمام سنة صغيرة علشان أدفعه وأشجعه لكن مش على حساب التاني لكن على حساب م- وقتي أنا لكن مش على حساب الطفل التاني لابد أن أسعى في آه هذا الاتجاه إذا كانت الإجابة نعم هل تنصح بأن تنجب العائلة طفل واحد؟ آه آه مش ده السبب اللي يخليني أنجب طفل واحد، السبب اللي يخليني أنجب طفل واحد هو تحديد النسل في بلد عددها 70 مليون شخص. ف احنا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه البلد في رأيي. إحنا بعد كده مش هنلاقي ناكل. أو مش هنلاقي مدارس. هتبقى المدارس بخمسين ألف جنيه أوكي ودي حقيقة كيف أصادق طفلتي الصغيرة حتى أستطيع في الوقت المناسب معرفة جميع أمورها الشخصية لتفادي أي مشاكل مستقبلية رجاء التوضيح بأمثلة نمرة اثنين كيف يمكن تعريفها بالجنس وما هو السن المناسب لذلك خلي بالكم السؤال كيف أصادق طفلاتي الصغيرة حتى أستطيع في الوقت المناسب معرفة جميع أمورها الشخصية الهدف أني أصادق طفلتي الصغيرة ليست معرفة أمورها الشخصية الهدف هو التمتع بالعلاقة اني بستمتع اتمتع اني اقعد اتكلم معاها يا سلام It's lovely wonderful ان نقعد نحكي مع بعض ونتكلم مع بعض ونروح ونيجي ونحكي يا سلام حاجة جميلة أوي شيء مشبع جدا ما أقعد أنا وبنتي أو أنا وابني ونقعد نحكي ونهدى مع بعض ونضحك مع بعض ونتبادل الحياة هنا المتعة ما احنا بنخلفهم ليه انا مش فاهم مش عارف انا السبب الخلفه ايه بالظبط لغايه دلوقتي اذا ما كنتش أت- اتمتع بالعلاقه ما- مش عارف فالهدف ليس معرفه امورها الشخصيه ولو هي حست انه الهدف عشان نعرف امورها الشخصيه هتجري اميال واميال ومش هتعرفنا امورها الشخصيه كيف استطيع اني اصادق بنتي حتى استطيع اني اعرف الامور الشخصيه لو فعلا انا عايز اعرف الامور الشخصيه عشان تفادي المشاكل اوكي الحل فين انها تتاكد من حبي احترامي لها كانسانه مستقله لها كيان اعطائها حريه التعبير عن رايها ونفسها اهتمامي بفكرها بما تحبه ادراكها انني اثق فيها كانسانه يا سلام انها تدرك انه انا اثق فيها ان هي عندي ان هي تحظى بثقتي لا تتخيلوا كمية الحرية النفسية وال- التي يتمتع بها الطفل لما يدرك انه اهله يثقوا فيه يطير طير في السماء بل ال- الارض مش سايعاه اما يدرك انه اهله يثقوا فيه فيش فيش حاجه ليها ثمن اعلى من الامر دوت اذا تاكدت من رفض رفضي محاوله قهرها وطبع صوره كربونيه من مني كأم إذا احترمتني أنا كإنسان أو هنا مربط الفرس إذا هذه الفتاة احترمتني أنا الأم كإنسانة مش كأم في فرق إنها تحترمني كأم وتحترمني كإنسانة لها كيانها ومب- ومبادئ ومبادئ وفكر كوني كأم في سن المراهقة بيتضاءل قوته بتتضاءل جدا اللي بيبقى هو احترامي كإنسان لو أنا شخص محترم في عينها وفكري ومبادئي هي هتجيلي جري هي اللي هتيجي جري تقول لي دي حياتي أعمل إيه هي اللي هتيجي جري مش أنا اللي هجري وراها آه، فده الهوم ورك اللي أنا أعمله كأم كيف يمكن تعريفها بالجنس لو هي فتاة او يعني تقريبا نفس السن من سن 10 10 ل 12 سنة ده افضل سن يعتبر اني ابتدي اعلم ابني او بنتي عن الجنس وليه بقول من 10 ل 12 حسب النضج النفسي في للطفل في بنت ريدي انها تتعلم عن الجنس وهي 10 سنين في بنت لا مش ريدي محتاجين ننتظر ل 12 سنه في ولد بيتعلم وهو 10 سنين في ولد لا لسه فكريا ما نضجش قوي لسه بيبي صغير استنى ممكن سنه اتنين عشان يقدر يستوعب لو قلنا له too early في خطر لو قلنا له too late في خطر فلازم انا ادرس نضج ابني واعرف امتى السن لكن غالبا السن هيكون ما بين 10 و 12 اعمل ايه عشان اعلمه على الجنس احضر كتاب علمي به صور ممكن نفتح الصور مع بعض ونتفرج عليها طبعا الشرط المهم الحاجة اللي لازم نفهمها انه الاب مع الولد الام مع البنت مش المفروض نعمل العكس غلط ان الام تعلم الولد عن الجنس ده مش صح المفروض الاب هو اللي يعمل الدور ده والبنت المفروض الام تعمل الدور دوت فالشروط ايه عشان اعلم على الجنس ممكن او يعني طرق واحد اجيب كتاب ليه صور اتنين وضع الحقائق بدون اي انفعالات شخصية مفيش اي انفعالات شخصية بعمل بتكلم عن الحقائق حقائق في الحياة بدون انفعالات لا كويس ولا وحش هي دي حقائق الحياة مش هبقى صنم لكن هبقى علمي مش هبقى علمي زيادة عن اللزوم too scientific فهنخش محاضرة جامعة لا ابقى objective لازم ابقى موضوعي فمفيش انفعالات شخصية ثلاثة الإجابة على كل الأسئلة بطريقة علمية وموضوعية كل الأسئلة ما نقولش لا لا لا لا ده عيب ما يصحش ما نقولكش ده لما تبقى 20 سنة تعرف اوكي فلازم نجاوب على الأسئلة سأل الأسئلة نجاوب على الأسئلة نمرة أربعة عدم الخجل نمرة خمسة أن أطلب من الطفل أن يأتي إلي إذا ظهرت أسئلة نقول له ده اللي أنا بقوله دلوقتي لكن هيطلع لك أسئلة في المستقبل ممكن ترجع تتكلم معايا ما مدى التغير الذي يمكن إن, و... إن, و... إن وجدت وتفادي الآخر مش قادر أقرأ الكلمة دي كويس ما مدى التغير الذي يمكن إن وجدت وتفاديت الأخطاء التي حدثت لي في الماضي في المستقبل في الأبناء إذا قمت بالقراءة وإدراك ما حدث معي وما أنا عليه الآن أنا مش فاهم السؤال قوي أنا آسف مش قادر أفهم السؤال لكن على الأقل يمكن من اللي أنا فاهمه إذا تدركت الأخطاء وقريت إيه التغيير اللي ممكن يحصل هقول إذا تفاديت الأخطاء في المستقبل هيكون التغيير 100% دي الإجابة المنطقية إذا قدرت أتفادى الأخطاء في المستقبل في الأبناء في أولادي حصل على تغيير 100% كيف يمكن ان اطور قدرة الطفل على التعامل مع المشاكل اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت coping skills طبعا السؤال ده يحتاج الى ساعة ونص عشان اجاوبه فانا آه فعلا مش هقدر اجاوبه انا اسف آه لكن آه هجاوبه بطريقة آه indirect هقول انه ازاي اطور قدرته ال coping skills بتاعته اول حاجه ده الطريقه ال indirect الاجابه مش الطريقه ال direct ان انا اتفادى ال 17 نقطه اللي اتكلمت عنها اوكي اذا تفاديت ال 17 نقطه فانا قطعت شوط طويل جدا جدا لان عدم وجود السلبيات خلي بالكم الحته دي السلبيات هي 17 نقطه عدم وجود السلبيات سوف يترك كيانه المعطى له من الله في تحقيق ذاته دون تدخلات سلبية من الأهل فمن أنا عايز أقول إيه؟ يعني لو أنا عملت 17 نقطة تفادتهم كأني هترك كيانه ينمو بسلاسة دون تعطيلات دون إن أحط احجار او عراقيل او آآ آآ تعثرات في طريقي 17 نقطة بيحطوا له عراقيل لو أنا تفاديتهم فمش هحط له عراقيل فهسيبه هو بالموهبة والقدرات المعطاة لي من الله يستكشف الحياة ويحقق ذاته وكده أنا عملت دور كبير قوي آه لابد أن ندرك أن كل طفل مولود وبداخله جهاز مهيأ للحياة وأنا بقول جهاز مهيأ للحياة مش قصدي انه لو ابوه وامه مش موجودين يقدر يعيش الحياه ده مش قصدي لا لو ابوه وامه مش موجودين مش هيقدر يعيش الحياه الجهاز مهيأ محتاج نشتغل على الجهاز علشان نجعله آه صالح انه يخوض معركه الحياه لكن الجهاز اوريدي مهيأ المشكله الاهل بيعملوها اللي انا بسميها لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمه ربنا تنزل يعني لو سابوا رحمه ربنا تنزل الجهاز مهيأ هيعيش لوحده لو خدنا الطفل ده وربنا مع حد تاني هيبقى كويس آه لكن اول دور علي اعمله اني اتفادى 17 نقطه طب اعمل ايه ايجابيا هو ده اللي انا بقول انه محتاج الساعة ونص عشان نتكلم عليه هل يمكنك اعطاء امثلة ايجابية بدل من هذا الكم من الحديث عن السلبيات انا اثق انه يمكن التعلم من امثلة ايجابية مع العلم ان كثرة الامثلة السلبية تحدث جو من الاحباط انا بحب الاسئله دي انا بشعر الشخص بيثق فيا يعني مستعد انه يقول لي انا غلط فيه فانا I like this هل يمكن أن تقول أنه مثلا أنه فلان هل كان لديها أب وأم يتمتعان بعلاقة جيدة فكان له تلك الآثار الإيجابية في شخصياتها بدلا من قول سهام أو منال كان لديهم مشاكل كبيرة بين أبويهما فكان تأثيره السلبي كذا وكذا عليهما فما مما أدى إلى كذا وكذا والسلبي إلى أن وصلوا إلى الحياة المأساوية السؤال لي السؤال بتاعي لما انا قريت الورقه دي ليه الكلام السلبي يصيب بالاحباط؟ او الكلام عن السلبيات انا اسف مش كلام السلبي الكلام السلبي يعني انا بقول كلام سلبي لكن الكلام عن السلبيات ليه يصيب بالاحباط؟ اذا كنت افعل ما ينبغي ان افعله الكلام الكلام عن السلبيات هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لو انا بعمل اللي المفروض يتعمل لما حد يتكلم عن السلبيات قدامي هشكر ربنا ان انا قدرت اني اني اسلك سويه مش هتفاخر ولا هتكبر لكن هشكر ربنا هشكر الله هشكر ال... اهلي ان هم ربوني كويس اشكر زوجي اشكر زوجتي هشكر الحياه فلما اتكلم عن السلبيات لو انا صح هفرح ده الطبيعي لو الكلام عن السلبيات محبط ليا فاما انا افعل هذه السلبيات وتعبت من السماء لاني مش عايز اعمل حاجه او لانه انا عايز اهرب او لانه انا عايز حد يقول لي الحياه كويسه معلش اعمل الكلمتين الحلوين دول وكل حاجة تبقى كويسة خد البرشامة اشربها النهاردة بالليل وبكرة تلاقي نفسك كويسة أه ما اعتقدش ان الاصلاح يأتي من برشام لابد ان نتكلم عن السلبيات أه لانه عندما نتكلم عن السلبيات في حقيقة الامر نستطيع فعل الايجابيات انا مش برفض اتكلم عن الايجابيات او الطريقه الايجابيه لانه الطريقه الايجابيه هي التوقف عن فعل السلبي الكتاب المقدس بيستعمل التكنيك ده ده تكنيك الهي في التعامل مع الحياه الكتاب المقدس كله تحذيرات للانسان كله لو تتصفحوا صفحات الكتاب المقدس كله تحذيرات اه هناك وعود نعم لا ننكر هذا لكن كل الكتاب المقدس تحذيرات كل النبوات هي ايه النبوات مصايب سودة في النبوات مصايب لو قريتوا كل النبوات آه محبطة لكن دي طريقة الله التعامل مع الإنسان إنه بيقول للإنسان خلي بالك الحفرة هي ما تقعش في الحفرة لو ما وقعتش في الحفرة فهتبقى أنت واقف لكن بيقول له خلي بالك الحفرة هي وده اللي أنا بعمله بقول لكم خلي بالكم هنا السبي هنا الحفرة آه مش عايز اسيب الانطباع انه كل زواج فاشل وكل اهل غير سويين بالطبع هناك زيجات ناجحه بناءه ايجابيه وهناك بيوت صحيه طبعا لكن الحقيقه انها قليله جدا الزيجات الناجحه قليله والبيوت الناجحه الصحيه قليله جدا في رايي لان مجتمعنا المصري مجتمع مريض لماذا هو مريض لانه اول شيء يرفض ان يعترف انه مريض وتاني شيء بيردم على مرضه فعلا بمنتهى العدل والتحليل لمدة خمس سنوات أن شخصية زوجي كالآتي دائما متوقع الأسوأ دائما رد فعله للمواقف أكبر بكثير من الفعل من الفعل بكثير وكاتبه كثير مكعبه عارفين لما حد يكتب بين قوسين عجبتني قوي دي مضروب مكعب مش عارف اقولها اكتر من كده النقد للاخرين وليس لنفسه تشاؤمي بالطبع لا يقبل نهائيا فكره اللجوء للمشوره لانه غير معترف بكل هذا بيقابلني ناس كتير قوي مش معترفين انه في في الحياه في حد ممكن يساعد حد تاني ان هو الشخص ده هو انه ما فيش حاجه اسمها مشوره مش المفروض نعمل نروح نطلب مساعده من حد لدينا طفلة ثلاث سنوات ونص ماذا أفعل لكي أحمي طفلي من الوقوع في أزمات نفسية مع العلم بأني طبعا بأننا طبعا كثيري الشجار اجابتي انه واحد ارجو اصرار محاولة هذه الزوجة اقناع الزوج للذهاب للذهاب للمشورة ممكن في يوم من الايام يستمع فلا تستسلمي يعني don't give up حاولي وانا شفت ناس كملوا حاولوا كملوا حاولوا سنة اثنين ثلاثة اربعة لغاية ما الشخص في يوم لما حس فعلا انه في مشكله قال طيب اروح واجرب. الحل الثاني احضار كتاب ليقراه يعني يشتري كتابين ثلاثه عن عن النفس الانسان عن التربيه عن كل اللي احنا بنتكلم عليه ده وحطيهم في البيت اشتريهم وحطيهم في البيت ما نقولش نقرا حطيهم في البيت او قبل ما حدوته قبل النوم قبل ما تناموا بالليل ممكن نفتح الكتاب ونقراه لو بنعمل كده مع بعض ممكن او على وقت الغداء اقول له انا عايز اقرا حته قريتها النهارده ايه رايك في الحته دي ممكن واحنا بنقرا ما نوجهلوش اصابع الاتهام لكن نقرا حته بدون ادانه يمكن يستجيب طبعا انا مش عارف ايه المشكله بالظبط المشوره مهمه لانها تتناول مشكله بالتحديد وبالتالي محاوله وضع نقاط عمليه وايضا معرفه شخصيه الزوجه وما تستطيع او لا تستطيع عمله وضع كل الاسره هكذا فما نقدرش نقول اي حاجه نعمل ايه في الوضع ده احنا مش عارفين اي حاجه لا عن وضع الزوج ووضع الزوجه قدرتها تقدر تعمل ايه ايه الابواب اللي مفتوحه قدامها فما نقدرش نقول حاجه اكتر من كده ما الحل اذا وصل الزوج الى هذه الدرجه من صعوبه التغيير وعدم الادراك بمدى التدمير الذي يحدثه في الاطفال واستسلامه لوضع اقتصادي ضعيف للاسره لا يفي بالمتطلبات الاساسيه رغم احساسه بحرمان الاطفال وعدم محاوله او طموح بتحسين المعيشه. آه، مرحل آه، مفيش حل ما الحل إذا وصل الزوج إلى هذه الدرجة من صعوبة التغيير وعدم الإدراك مفيش حل هيحصل إيه؟ هيكمل كده وصل أحد الأطفال لسن 20 سنة وطلب من الأم هل أنا محبط؟ دي الحقيقة إذا الإنسان لم يسعى للتغيير طب هيجي منين التغيير؟ انت هي- هي- هي- هيجي ازاي؟ وانا مش عارف هيجي ازاي. عشت ما عنديش حل. آه، نحبسه في اوضه يمكن. وصل احد الاطفال لسن 20 سنه وطلب من الام تنفصل عن الاب نتيجه لتسلط الاب ومرض النفس ومرضه النفسي وفشله في اخذ القرارات مما يسبب تدهور الاسره باكملها فماذا افعل؟ آه لابد من مشوره ما عنديش اجابه سريعه لابد من اتصال بالنمره ديت ولازم نتكلم فيها آه لانه آه، موقف صعب لما ابني يطلب مني ان انا لازم اترك ابوه آه، لانه في امراض نفسيه م- ايه مدى الامراض النفسيه ايه التاثير بتاعها ايه اللي في ايدين الزوجه تعمله ف طفلي عمره ثلاثة ثلاث سنين ونص آه، يوجد به بعض مظاهر استسلام الكيان النفسي للعجز هل يمكن علاجه لو تم تفادي المؤثرات من هذا العمر او الفرصة ام الفرصة ضاعت آه، طبعا يمكن العلاج لانه الوقت م- آه، مبكر ثلاث سنين ونص آه، آه، السؤال الثاني طفل عمره آه، واحد سنة واحد واثنين من عشرة يعني سنة عندما يغضب يترمي على الأرض هل هذا تعبير عن شيء معين أم الحل هو تركه إلى أن يهدأ دون التعليق أو تنفيذ ما يطلب ألف لابد من التأكد تأكد أنني أعامله معاملة سوية وأسدد احتياجه ده لازم أتأكد إيه هو احتياجه؟ احتياجه للانتماء لازم أتأكد إن أنا أسدد احتياجه للانتماء ده نمرة واحد عشان ابقى متاكده ان انا م- آه، مش لا اساهم في ان هو ي- ي- آه، يسلك هذا السلوك الاحتجاجي آه، لازم اتاكد ان هو ما بيشوفش شخص تاني بيعمل كده في آه، ناس كبار لما بيغضبوا بيترموا بي- مش على الارض بيترموا على حاجات تانية ف او بيت- بي- بي- بيترموا آه، نفسيا فلازم اتاكد ان هو ما بيشوفش حد كده لان هو بي لو بيشوف حد كده هيعمل زيه ال- الاحتمال الثاني ان هو بيعمل كده عشان عمليه اللوي بنسميها manipulation او عمليه لوي دراع للاهل آه، في اطفال بيحاولوا يعملوا لو عمليه لوي الدراع ديت عشان يحصلوا على ما يريدوا آه، بعتقد انه في سبب بيخلي الطفل يعمل كده سبب من الاهل يعني هو ممكن يعملها مرة واحدة بس بعد كده هيتوقف لو لو أنا بعامله الطريقة السوية لو بيكمل في حاجة فأنا عايز أبحث في الحاجة دي لكن لو ما فيش حاجة excuse me، فهي محاولة لو الدراع الحل إنه أتركه يعمل اللي هو عايزه خالص وأقول له بهدوء شديد إن هذا التكنيك لن يفيد يعني هسيبه يترمي على الأرض هسيبه عيات هسيبه يعمل كل حاجة مش هقول له حاجة خالص ساعتها بعدين اجيله بعد نص ساعة ولا حاجة واقول له على فكرة في طريقة تانية للتعامل والمرة الجاية لو حصل كده غالبا مش هنقدر نتفاهم مع بعض خلينا نحاول نتفاهم بطريقة تانية طبعا اقولها له باللغة اللي هو يفهمها حسب سنه سنه سنة واحدة فاقولها له باللغة يفهمها بدون عصبية بدون نرفزة بدون بدون هو هيستجيب هل هناك عقاب لطفل عمره سنة أو سنتين وما هو أسلوب العقاب للطفل في هذا العمر آه، ما هو الحل للطفل في هذا العمر يرفض الطعام آه، قلنا العقاب تقريبا نتكلم عليه الطفل آه، طفل بيرفض الطعام احنا قلناها الطفل يحتاج للاكل مفيش طفل هيرفض الطعام الطفل يحتاج للاكل وسوف ياكل اذا رفض الاكل فاما واحد هناك احتجاج على تربيه خاطئه واسلوب خاطئ اثنين احتجاج على طريقتي معه في الاكل سواء انا بحاول اكله بنفسي او في عصبيه او فيا اما هو بي... في حاجة احتجاج على تربية خاطئة أو احتجاج على حاجة في طريقة التأك- الأكل نفسه أو حاجة ثالثة بيستعمل الأكل محاولة الضغط على الأهل للحصول على ما يريد مثلا لو أدرك آه آه لو أدرك إنه إنه الأكل هي عملية رشوة إنه أنا لما آه آه بحاول أرشيه إنه لو أكل هجيب له حاجات او هعمل اللي هو عايزه او كل كل فهنروح الحته دي او هنعمل الحته دي طبعا دي اسوأ اسوأ حاجه تربويه في الاكل ان اقول له كل علشان مفيش حاجه اسمها كل علشان هننزل كل علشان هجيب لك حاجه حلوه كل علشان هنخش ننام كل ع... الاكل ملوش سبب اي سبب يعتبر رشوه يعني لما احط اي سبب اشبكه في الاكل هنا رشوه كل علشان كل بس حقيقة مجردة ما فيهاش ما فيهاش أي حاجة تاني فلو أنا برشيه بالأكل أو استعمل حاجة عشان الأكل كرشوة فهو هي هل هناك إمكانية للمشورة بالبريد؟ لا, لا توجد إمكانية أنا آسف لأن هناك بعض الحاجات التي يصعب فيها اللجوء للمشير المشير وذلك لمنع الطرف الآخر لعمل عمل مقابلات مشورية مفيش عن نفسي أنا بتكلم عن نفسي إذا كان في مشير ثاني بيعمل مشورة بالبريد ده ما أعرفوش إذا كان هنا عايز أقول عايز أقول الحتة دي مهمة أوي إذا كان زوجي أو زوجتي بيمنعوني من المشورة وانا امام crisis crisis يعني موقف خطير اعتقد انه من حقي اني الجا للمشوره دون علم شريك الحياه اوكي وانا اقف بجانب رايي هذا ولا اخاف ان اقوله امام الله اذا كان في crisis اذا كان في موقف خطير يتهدد حياه البيت حياتي وحياه زوجي وحياه اولادي المسؤولية تحتم علي طلب المشورة أيا كان الوضع المسؤولية crisis لو لو زوجي تأكدت إنه في علاقة مع واحدة آه دي قصة أخرى في crisis هنا في crisis لو جوزي عايز يبيع الشقه اللي احنا عايشين فيها دي دي هن دي هنتناولها في المشوره دي حاجات تتناول في المشوره كويس طب انت هتقترح على الزوجه تعمل ايه؟ إيه، ما انا بقول لك هتقترح عليها بايه؟ هي مش عارفه تتعامل مع الموقف هي هتروح تنتحر هي بتفكر في الانتحار هتقول لها انتحري؟ ما انا بقول لحضرتك ايه هو؟ هي هي هتنتحر هي اكتشفت النهارده انه جوزها شافته في السرير مع آه، صديقة عمرها راحت تنتحر فحد قال لها لا لازم تروحي للمشورة من فضلك جوزها قال لها مش هتروحي المشورة اوكي في crisis والعكس صحيح لو الزوج عايز يعمل مشورة والزوجة رفضت وفي كرايسس في أمر خطير في أمر خطير صح؟ اكتشفت إن مراتي راحت تبيع الشقة اللي إحنا عايشين فيها هنقعد في الشارع بكرة راح تبيعها وانا مش عارف اعمل ايه اطلب مشورة ولا اسيبها تبيعها ففي حاجات كرايسس معينة لابد تتطلب حل حاسم حتى لو الطرف الاخر لا يرضى عليه لانه انا بعمل عملية موازنة ما بين الربح والخسارة هنا آه الخسارة ممكن هنعمل خناقة مع بعض او هيبقى في مشكلة ضخمة لكن ال ال ال الربح ايه ان انا ممكن انقذ بيتي او انقذ حياتي او انقذ ابني او انقذ بنتي ف آه، ودوت مبدا مشهوري هام على فكره ده مش رايي انا لكن راي الكونسلرز عموما انه when there is a crisis فلازم الشخص يوزن الامور وياخد قرار آه، بصدد هذا الامر لماذا يمص الطفل اصبعه من سن كبير ثلاث سنوات وكيف نشجعه على الاقلاع عن هذه العاده السيئه؟ آه، اسيب السؤال ده اروح للسؤال الثاني ابن عنده ثلاث سنوات ولا يتكلم فما هو السبب؟ آه، وهل هذا دليل على نقص الذكاء؟ لو وصل ثلاث سنين مش بيتكلم لازم اشوف speech therapist مباشره. اوكي؟ لازم ما انتظرش speech therapist يعني مش عارف يعني ايه بالعربي. اوكي؟ متخصص في التخاطب ثلاث سنين is late متأخر فلازم أشوف speech therapist لو مش بيتكلم آه، أرجع للسؤال ال ال الأول آه، ليه الطفل يمص إصبعه قد يكون هناك علاقة بين آه، ال- ال- ال- مص إصبعه وحالته الفكرية آه، ممكن يبقى التعبير عن عدم الامان لكن آه، ما هيش حاجة مقلقة قوي لأنه معظمهم بيتوقفوا عند سن سبع أو ثمان سنوات and that's okay بعد سن أو أو سبع أو ثمان سنوات ده بيعبر عن إنه في ما زالت مشكلة ضخمة و- وبيعمل أيضا تشوهات في الأسنان بس دي مش قضية قضية التشوهات الفكرية التشوهات اللي في نفس في مشكلة ف قد لا يعني أي شيء إلا أن الطفل بيجد لذة في آه، مجرد لذة آه، لأنه ده بيفكره بوقت الرضاعة آه، فأنا عايز أدي انطباع إنها حاجة مش ضخمة وفي نفس الوقت عايز أدي انطباع إنه آه، نصبر شوية ونشوف هيحصل إيه انا عم لطفل سنه 14 سنه امه وابوه غير متعلمين آه، يقدر آه، آه، كافي وغير مؤمنين بقدر كافي وغير مؤمنين وهم يتع- يعاملوه يتعاملوا معه بنفس ما تقوله زي ما انا بقول يعني ويس- ويسمع نفس التعبيرات التي تقولها آه، تقال له تقريبا المحاضرات التي تق- آه، تقدم آه، منطبقة عليهم وعليه حاولت ان اتحدث معهم اعطي الام كتب لقراءتها تسمع محاضرات لكن هم مقتنعين جدا بما يفعلوه ولو تدخلت يقال لي اني بدلعه فماذا افعل وما هو الاسلوب الجيد للتعامل معه وقد اصبح عنيف عنيد لا يقبل النصيحة ده غالبا هو الشاب آه، وانا عارف السبب لانه يحدث معه كل الامور كما هو آه، آه، آه، آه، الامور كما هي فهو مقيد بما يحدث معه فماذا افعل كيف اساعده وهو شخص يهم- يهمني للغايه واشعر بالمسؤوليه تجاهه آه، آه، آه، في رايي آه، الحل ل- لهذا الشاب هو انه هو اللي يروح يعمل كونسلنج هو اللي يروح يعمل مشوره آه، النمرة واحد الوقت متأخر خلاص 14 سنة هو استوى خلاص فاهمين يعني استوى مشهور نفسيا ومشهوريا خلاص اللغة لما نستعمل لغة استوى انه خلاص ما حدث من اهتزازات ح- حدث واستوى و... و... it's finished خلاص 14 سنة دورهم كأهل بيتضاءل خالص قدرتهم على الإصلاح حتى لو حاولوا يصلحوا النهاردة قدرتهم تقريبا بتتضاءل هم نفسهم مش هيقدروا يصلحوا حتى لو حاولوا يصلحوا آم، ضعيفة واستجابته ليهم هتبقى ضعيفة جدا ممكن يحاولوا لكن التجربة تثبت لنا وتقول لنا انه انه الوقت متاخر ليهم هم للاصلاح لكن الوقت مش متاخر لان هو يصلح ان هو يروح لكونسلر والكونسلر يساعده هو نفسيا آه ده الوقت مش متاخر فاللي انا بقترحه انه حاولي مع الولد دوت انه هو يروح هو نفسه يشوف حد طبعا مشكلة هل الأهل هيعرفوا مش هيعرفوا هيوافقوا مش هيوافقوا دي قضية مش عايز أخش فيها دلوقتي آه، آه، ح- الاقتراح حاولي إنه تكملي في إقناع الأهل واضح إنه مفيش فايدة آه، في رأيي الحاجة الثانية إن أنا أجيب كتب للشاب دوت علشان يقرا تتحدث عن عن فهم النفس عن الثقة بالنفس عن الإنجاز في الحياة في رأيي ممكن الكتب آه، أنا اتقابلت مع شخصين او ثلاثة السنة دي الكتب غيرت حياة اشخاص كان هم عمرهم 20 سنة قلبتهم خالص كانوا مه- مهتزين جدا ولما قروا بعض الكتب فهمتهم حالتهم وبدأوا اول طريقة تغيير فالكتب ليها دور كبير عندي آه، آه، سؤالين خلصهم آه، بسرعة عشان أكون أقدر آه، أشعر بالشبع إن أنا خلصت كل الأسئلة آه، ماذا يكون رد فعل الأهل عندما تقول لهم ابنتهم أنها قد تم اغتصابها أو التحرش بها ولا يعرفوا إلى أي مدى تم التحرش طبعا السؤال ده ناقص لأنه مش عارفين عمرها قد إيه وعمرها وقت حدوث التحرش و- وما مدى التحرش كل ده مهم عم- عشان اقدر اجاوب آه، فهيفرق رد الفعل الاهل حسب مدى التحرش ح- حسب سنها قد ايه فمش هقدر ادي اجابه آه، غير لو جه سؤال السؤال محدد اكتر السؤال الثاني آه، في كلمه مش عارفها خالص حفلة أو مش عارف إيه اغتصبت وسألت طفلة اغتصبت أوكي أكيد طفلة أه ما فيهاش آه، أصل فيها ما فيش ال ال ال اسمه إيه ال- ال- العمود العمود اللي فوق ال الطح الطح الطح مش موجود يا جماعة اوكي صح عمري ما فكرت انها ممكن تبقى طفلة انا قعدت قريتها حفلة بعدين قلت مش ممكن حفلة ف فسبتها شطبتها وقلت اقرا بقية العبارة اغتصبت فالجملة مشيت كويس وسألت لماذا الله لا ينقذني ماذا تكون الإجابة المناسبة طبعا السؤال ده لاهوتي ده سؤال مش مشهوري ليه الله يسمح باغتصابي ده سؤال لاهوتي بحت ومش اي علاقة بالمشورة فطبعا لو فتحتوني في النقطة دي هقعد الساعتين اللي جايين اتكلم لاهوتيا عليها لماذا يسمح الله بهذه الامور زي الكرايسيس آه لكن في اجابتين بسيطتين انه اهم شيء لازم اقوله لهذه الفتاة ان هناك شر في هذه الحياة عندما ادرك ان هناك شر في هذه الحياة عندئذ استطيع ان اقبل لابد ان ادرك البعد الفلسفي الفكري الروحي لوجود الشر في هذه الحياه ده أهم قضية لازم أحارب فيها مع هذه الطفلة قد ما تقدر تفهم حسب سنها ما أعرفش سنها قد إيه لكن ده النقطة الأو- الأولى اللي أنا هركز كل فكري عليها أن أننا نقبل أن هناك شر في هذه الحياة النقطة الثانية المهمة جدا بالنسبة لي اللي هقضي فيها ساعات وساعات وساعات مهمة جدا هو انه في داخل هذه الطفلة او الفتاة اعتقاد انه انه الحياه انتهت وكل حربي معها تكون ان الحياه لم تنتهي وان الحياه تنتهي فقط اذا رايت انها انتهت فالقضيه في في فكري وسوف احارب كل فكره في داخلها تقول ان الحياه انتهت لابد ان اضع جمله مختلفه في فكرها ان الحياه لم تنتهي دول النقطتين الاساسيتين اللاهوتيتين اللي انا هتكلم فيهم اخر سؤال أن مدرسة لتلميذ له نفس الصفات التي تتحدث عنها عليها لا يجلس أبدا كثير الحركة يفعل حركات غريبة أثناء الشرح تفقدني تركيزي طلبت زيارته في المنزل رفض منزله زيارتي أو التواصل الأهل دول مش دول يعني الأهل متعاونين أو مش كده هي very cooperative فعلا متعاونين جدا المدرسة تريد المساعدة ببلاش والأهل الحقيقة في غاية التعاون رفض منزله زيارتي أو التواصل فماذا أفعل أنا ليس لدي وقت معه غير 40 دقيقة في آه في كلمة مش عارفها فقط في الفسحة في الحصة انتوا بتعرفوها ازاي اشمعنى انا ما اعرفهاش وهي قدام اشمعنى ما فكرتش فيها يعني طيب غير 40 دقيقة منطقية مش كده؟ في الحصة فقط وأنا أعلم أن أنا أعلم المشكلة في البيت كيف أساعده وما الطريقة الجيدة للوصول معه لنتيجة جيدة والأم صعب التحدث معه وقد جربت الحديث معها ماذا أفعل السؤال دوت صعب الإجابة باستفاضة عليه لكن اول حاجة انا شخصيا احاول اشوف اذا كان في قسم ارشاد في المدرسة ولا لا ده اول حاجة هل المدرسة بتاعتي فيها قسم ارشاد اذا كان في قسم ارشاد اتكلم معاهم عن وضع الولد ووضع البيت واشوف هم هيساعدوني ازاي لو ما فيش قسم ارشاد او حتى لو في قسم ارشاد هو هيعمل حاجه نعمل عمليه coordination في اللي احنا هنعمله نتكلم مع قسم الارشاد ونوصل لخطه نعملها لو نفترض ان مفيش مفيش لا يوجد قسم ارشاد فانا هستدعي الطالب لمكتبي للحوار بهدوء وتفهم يعني هقول له آه واحنا خارجين من الفصل كده نادي عليه واقول له تحب تع... انا عايز نتكلم مع بعض شويه انا حاسس ان انت متضايق من حاجه مش عايز مش هقول له تعالى المكتب انا عايزك هيجي طبعا ركبه بترتعش لانه اكيد في عقاب هو ما عارف المدرس يدعوه للف... للبتاع مكتب يبقى فيه عقاب لكن انا حاسس ان انت متضايق ممكن نحكي مع بعض شويه تحب تعدي عليا ساعه كذا نتكلم مع بعض و آه أول سؤال ممكن أتكلم معاه في حاجات عن الأكل الشرب الكورة أي حاجة وبعدين أعتقد سؤالي هيكون أنا شايف إن أنت بتتحرك كتير في الفصل أو الحاجة اللي أنا بشوفها كمدرس هل هل أنت متضايق في حاجة مضايقاك شخصية؟ هل في حاجة مضايقاك مش شرط مني هل في حاجة مضايقاك بره المدرسة؟ ده السؤال اللي, اللي ابدا بيه ولو ما خدش اجابه هرجع بعد اسبوع واساله تاني نفس السؤال طريقه تانية يمكن مش مش قادر يثق فيها يمكن حاجه كبيره جدا يمكن اهله قالوا له لو نطقت بالحاجه دي احنا هن هنذبحك هنموتك ياك تنطق يمكن امه سابت البيت ومشيت وابوه قال له اياك تتكلم دي فضيحه اياك تنطق طبعا ده مش صح لازم الطفل ينطق لازم ينطق لانه ما نطقش هو هي هيفسد نفسيا لازم ينطق لانه لا يستطيع ان يحتمل الضغط ده لا يستطيع ان يحتمل لازم يقول أمي تركت البيت وأنا أحتضر نفسيا لازم ينطق ف... فأعيد السؤال مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يثق فيا ويشعر أن عندي الاهتمام الصادق الحقيقي ب وبعدين هيقول آه ولما يقول هشوف هروح منين دلوقتي انا مش عارف ايه المشكله لما اعرف المشكله هشوف انا هقدر اعمل حاجه فيها ولا لا اعتقد حاجه ممكن تخليه يزداد ثقه فيا اني اسند له بعض المهام في الفصل خليه يعمل حاجه يعمل حاجه فيها مسؤوليه خليه يعمل حاجه ليا صغيره تعبر عن ثقتي فيه اسناد مسؤوليه ليه دي دي فيها مبني كبري اقدر اوصل له بيه وبالتالي هو يثق فيه أه قررت النهارده اخد وقت كتير الاسئله عشان انا بهتم بالاسئله أه ما كانش في وقت اقول الكيس هيستوري بتاعتي أه لكن كان لازم احترم الاسئله اللي انتم بتبعتوها وكان لازم اقولها كلها اشكركم للاستماع Thank you.